إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنبدأ إن شاء الله تعالى قبل البدء في شرح صحيح البخاري رحمه الله نبدأ في حصة مصطلح الحديث وكنت ذكرت في المرة الماضية شروط الحديث الصحيح وأنها خمسة شروط اشترطها العلماء ليقال هذا حديث صحيح وقد عرف العلماء الحديث الصحيح بقولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله فالشروط الخمسة اتصال السند وأرجو أن يكون الإخوة الذين يعني يتابعونني في المصطلح أن يكونوا كتبوا هذا الكلام الشروط الخمسة هي اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة عدم الشذوذ عدم العله وتكلمنا في المرة الماضية عن أول شرط من هذه الشروط ألا وهو اتصال السند وعرفنا الإسناد فقلنا الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن إلى الكلام يعني فلما تقول فلان حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان أو تقول فلان عن فلان عن فلان اللي بيسموها العنعنة يعني هم هؤلاء الرجال الذين نقلوا لي الكلام ده اسمه الايه الاسناد طيب جت كلمة الاسناد منين قال كل رجل يسند الكلام الى قائله اي يرفعه يرفع الكلام الى قائله فالبخاري مثلا رحمه الله في الحديث في أول حديث في كتاب الرقاق وأظنكم حفظتم يعني إسناد البخاري يقول البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يبقى أنا إذا سألت البخاري من أين أتيت بهذا الكلام يقول أنا ما أتيت به من عند نفسي إنما حدثني المكي بن إبراهيم يبقى البخاري أسند عهدة الرواية إلى شيخه الذي حدثه فأنا هروح للمكي بن إبراهيم أقول له جبت الكلام ده منين يقول لي أخبرنا عبد الله بن سعيد اروح لعبد الله بن سعيد انت جبت الكلام ده منين يقول اخذته من ابي اللي هو سعيد بن ابي هند واروح لسعيد اقول له انت جبت الكلام ده منين يقول له سمعته ابن عباس يقول كذا وكذا يبقى كل رجل يسند الكلام او يسند عهدة الكلام الى قائله وهذا يسنده الى قائله وهذا يسنده الى قائله الى ان يصل السند الى منتهى كلمة منتهى مش لازم يكون المنتهى هو الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قائل الكلام أيا كان سواء كان قائل الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مثلا الصحابي أو هو التابعي أو تابع التابعي أو من دون أتباع التابعين كمان يبقى كلمة إلى منتهى لا يشترط أن يصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما إلى الذي تكلم خلاص إلى منتهى الإيه؟ إلى منتهى الإسناد يبقى الإسناد حينئذ هو سلسلة الرجال التي توصلني إلى المتن أو إلى الح... الكلام نفسه اللي هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ده اسمه المتن لأن هو ده أصل الموضوع المتن هو الظهر والصلب ها يعني لما إنسان يكون ظهره مكسور ما يعرفش يقف فالمتن هو الظهر يبقى كل علم الحديث قائم لتصحيح الكلام يعني إذن المقصود من علم الحديث كله تثبيت الكلام إلى قائله هل قائل هذا الكلام قاله فعلا وحقيقة ولا هو مكذوب عليه أو أخطأ الناقل عنه هو علم الحديث ده موضوع علم الحديث جميعا وذكرنا ان الشرط الأول حتى يتحقق وتقدر تقول أنا عديت من الشرط الأول لأن كل الشروط الخمسة لابد أنك تثبت ثلاثة وتنفي اثنين تثبت ثلاث شروط وتنفي شرطين اللي انت هتثبته اتصال السند لازم تقول السند متصل ولازم تقول الرواه عدول وهنتكلم عن عدالة الرواه ايه معناها ولازم تقول الرواه ضابطون ايه معنى ضبط الرواه ادي الثلاث شروط التي يجب اثباتها اما الشرطان اللذان ينبغي نفيهما هو عدم الشذوذ وكلمة عدم بينه عدم عدم الشذوذ عدم العلة فانت علشان علشان تحقق يعني الشرط الاول اللي هو اتصال السند تنفي عنه كل شيء يقدح في اتصاله وقلنا قوادح الاتصال ستة عشان بقول لكم علم الحديث علم دقيق مش تقعد رجل على رجل وتشرب شاي وتوطي اللمبة وتقعد في جو شاعري وتقول لي اسناده صحيح لا ده انت يعني هتطلع عينك على ما تثبت ان الاسناد ده صحيح ولا لا آه لأجل أن تقول هذا إسناد متصل لازم تنفي آه عللا ستة يجب ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلسا وما فيش فيه إرسال خفي يبقى ده عندنا إيه عندنا ستة ست قوادح ستة قوادح لو دخلت على الإسناد يبقى صار الإسناد ضعيفا ليه لأنه فقد الشرط الأول من شروط الصحة وهو اتصال السند وذكرنا بقى المعلق إيه معناه والمعضل مفيش مانع في دقيقتين كده نفكركم يعني بالكلام والإخوة اللي ممكن يتصوروا ده تكرير مع علم الأصول عايز كده علم الأصول مش انك انت تفتح زي كنت تقرأ في كتاب ولا في قصة لا علم الأصول عايز مذاكره زي ما يكون واحد بيذاكر مش قادر يفهم فعمال يكتب اللي اللي يفهمه يكتبه في ناس اذا ما كتبش ما يعرفش يفهم فعلم الاصول لازم نفضل رايحين جايين عليه نعمل تذكره عشان نربطك بالذي مضى وبعدين ندخل في كلام اليوم الحديث المعلق هو ما سقط راو من اول اسناده وان اول الاسناد من عند الصحابي ولا من عند البخاري مثلا دايما اول الاسناد من عند الراوي الادنى ها مش من عند الصحابي الصحابي اعلى الاسناد يبقى الاسناد ادنى الاسناد اللي هو من عند الامام المصنف مثلا الذي علق زي البخاري آه يبقى من اول الاسناد هنحذف راوي نحذف راويا من اول الاسناد يعني البخاري بيقول حدثنا المكي بن ابراهيم اخبرنا عبد الله بن سعيد ابن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس لو شلنا المكي بن ابراهيم هيبقى ايه اللي فاضل اخبرنا ها عبد الله بن سعيد ينفع اخبرنا لا لازم وانت بتشيل الواسطه الاولانيه تشيل اخبرنا لان ما ينفعش يقول اخبرنا لان البخاري لم يدرك عبد الله بن سعيد انما البخاري يقول ايه قال عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن سعيد روي عن عبد الله بن سعيد يروى ها قيل إما صيغة جزم زي قال وروى وإما صيغة تمريض يعني مبني المجهول روي حكي قيل يبقى أنا لو شلت المكي بن إبراهيم يبقى ده معلق خلاص ده ال- ده الإسناد معلق طب لو شلت المكي بن إبراهيم وعبد الله بن سعيد قال لك يبقى معضل يبقى المعضل ما سقط من إسناده راويان متتاليان من أي موضوع في السند ممكن يبقى من نص الإسناد من فوق خالص من تحت فإذا كان من تحت خالص يبقى معلق ومعضل خلاص إذا كان من نص الإسناد يبقى معلق إذا كان من فوق خالص ممكن يبقى معلق ومرسل ها يبقى المعضل ما سقط منه راويان متتاليان شرط متتاليان من أي موضوع في السند آه، المنقطع ما سقط منه راو برضه من أي موضوع في السند ممكن ساعات يبقى معلق وساعات يبقى منقطع تمام المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تقول في تعريف المرسل ما سقط منه الصحابي لان احنا قلنا المرة اللي فاتت ان التابعي ممكن يروي عن تابعي زيه وممكن يروي عن اتنين او تلاتة او اربعة من التابعين عن صحابي وده احنا هنبينه برضو النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى يبقى الت- المرسل التعريف الصحيح ما قال فيه التابعي ايا كانت طبقته سواء كان من كبار التابعين او من اواسط التابعين او من صغار التابعين يبقى ده كله ايه اسناد مرسل ده اللي احنا ايه ملخص اللي احنا قلناه معلش العمليه سخنه في الاول بس ايه انا بعتمد على انكم ايه نشاط و... ولسه قاعدين يعني دماغكم مستعد النهارده هنتكلم بقى عن العله الخامسه الحقيقه ال- اللي هو التدليس التدليس ده دقيق جدا لكنه ممتع شيق وانا ما اعرفش انا ونصيبي معاكم النهارده هل انا يعني هاخد لي بتاع تلت ساعه ولا نص ساعه في ال- في المصطلح طبعا لو انا عايز أ- اخد التدليس كله انا ممكن ه- هس- يعني جايز اخد لي ساعه مثلا اتكلم في التدليس على سبيل الاختصار برضه لكن انا مش عايز برضه ايه مش عايز أ- اذي بعض الذين يتابعونني الان يقول لك احنا مش فاهمين ولا كلمه فمعلش ايه تصبروا معايا شويه هي المساله في الاول صعبه لكن باذن الله أنا بقول لك أهوت الذي يدرس علوم الأصول عموما يعني لا سيما علم الحديث سيبصر بعد العمى هيعرف أنه كان أعمى وأبصر فيعني إيه حلمك عليا وأنا إيه واحدة واحدة كده لحد ما إن شاء الله أجعلك يعني من أصحاب الثقافة الحديثية جايز أول ما تستطعم كده وتدوق تفلت جايز ده حاجة فتوح يعني آه، التدليس انا عايز اللي بيسمعني يركز جدا اذا كانوا هيعملوا اي حاجه هيشربوا شاي هيتعشوا هيعمل ايه يبطلوا الكلام ده لحد ما خلص التدليس وبعدين هو حر ليه لان انت لو فاتك جمله ممكن تحس ان الكلام مش راكب على بعضه ودي طبيعه علم الاصول التدليس لو انا قلت لك فلان دلس عليا يعني ايه دلس عليا انت تفهم على طول انه خدعني او غشني تمام التدليس لغة معناه الظلمة وفي بعض ال- العلماء يقول لك الغبش الغبش اللي هو اختلاط النور بالظلام على وش الفجر تلاقي يعني الفجر لسه داخل كده على استحياء ليبدد ظلام الليل فتكون لها داخله ببعضها كده فتقوم انت لا تميز الرؤية كحديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها تقول كنا نصلي الغداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى بعضنا بعضا من الغلس صلوا الفجر ب- ب- بغلس في أول الوقت يعني وبعدين انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر وانصرف المسلمون وهم خارجين ما فيش حد يعرف يميز وش حد ليه لسه الدنيا ايه لسه الدنيا ظلمه مع ان في بعض النور اللي هو بدا يهجم على الايه بدا يهجم على الظلام لكن العلماء علماء اللغه بيعرفوا الدلس هو الظلمه يقول لك فلان لا يدالس ولا يوالس معناها لا يغش ولا يخدع يقول لك فلان دلس في البيع اي كتم عيب السلعه يبقى اذا التدليس معناه ان في عيب ثم أخفاه الراوي عيب في الإسناد ثم أخفاه الراوي بحيث لو اطلع الناقد الناظر في الإسناد على هذا العيب هيضعف الحديث احنا كده فهمنا معنى ليه التدليس طبعا التدليس أنواع أنا النهاردة إن شاء الله سأشرح النوع الأول وهو الأكثر دورانا في الأسانيد بمعنى لو الأنواع الستة بتاعة التدليس يعني أنا عايز أدي لها نسبة مئوية هدي للنوع الأول الذي سأتكلم عنه اليوم إن شاء الله نسبة 95% من التدليس الواقع في الأسانيد التدليس ده اسمه تدليس الإسناد عندنا التدليس أنواعه تدليس الإسناد وتدليس التسوية أو التجويد وتدليس الشيوخ وتدليس البلدان والأماكن وتدليس القطع وتدليس العطف والقطع ده يعني ممكن يبقى هو السكوت برضه ست أنواع كل نوع له تعريف وله حكاية وهنبين العيب بيجي منين لكن خلوني الأول أتكلم في تدليس الإسناد اللي هو الأكثر دورانا في أسانيد الأحاديث إيه تعريفه بقى أنا هعرفه زي ما العلماء عرفوه وبعدين هشرحه يقولون يقول أهل العلم تدليس الإسناد هو أنا عايزك تكتب لأن أنا ما أعرفش أكتب لك على السبورة الحقيقة يعني جيت متأخر فما أعرفش أكتبها آه تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه كلام معقد لكن أنا هبينه لك إن شاء الله تعريف التدليس الإسناد اسمه كده اسمه تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه إزاي خليني دلوقتي همثل المسألة بيا هنفترض ان احنا في زمان الرواية وانا من طبقة الامام احمد بن حنبل يعني انا واحمد بن حنبل ايه زملاء اقران انا طبعا بقول الكلام ده ليه علشان اقصر الاسانيد لان انا هضرب الان اللي همثل باسناد معين وهنشوف التدليس ممكن يقع ازاي فيه احنا بنعقد مجلس التحديث انا قاعد دلوقتي على المكتب وال وانتوا كلكم قاعدين قدامي انا بقول بقى حدثني فلان عن فلان عن فلان انت بتكتب خلاص انا هفترض ان انا من طبقه الامام احمد اهو انا هقول الاسناد بتاعي ها هفترض يعني هقول الاسناد بتاعي هقول حدثنا سفيان بن عيين ادي واحد عن الزهري عن أنس نخليه إسناد ثلاثي عشان ما تتلخبطوش بدل ما نطول الإسناد ويطير منكم لا خلينا كده أنا بقى أهو بقول ها أبو إسحاق بقول حدثنا سفيان بن عيين طبعا بقول تجاوزا عشان إخواننا أصحاب الحديث ما يقولش إن أنا حدثنا سفيان بن عيينة رحمة الله على سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت أنسا يبقى ده إسناد إيه إسناد ثلاثي ثلاثي يعني يعني بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس جميل أنت سين من الناس تلميذي دايما تقعد في الحلقة بتاعتي وأنا عارف إنك أنت بتقعد في الحلقة بتاعتي وكل اللي قاعدين في المسجد او في الحلقه عارفين ان انت بتقعد في الحلقه وبتحضر يعني انا بقيت شيخك ولا لا اه بقيت شيخك طيب لما انت تحب تاخد مني الروايه انا قلت حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس انت بقى قمت قايم من المجلس رحت بلدك ولا رحت الحي بتاعك وعملت شيخ وقعدت القعدة بتاعتي دي وحبيت تروي الحديث اللي أنا قلته لك هتقول إيه هتقول حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت أنسا يبقى أنت إسنادك بقى إيه إسنادك بقى رباعي عشان أنا زدت في الإسناد خلاص أنت بقى عرض لك سفر أو مرضت أو حصل أي ظروف ما عرفتش تحضر الحلقة عندي غبت مرة خلي بالك انت بتحضر كل مرة والدنيا كلها عارفة ان انت بتحضر وان انت سمعت مني لكن غبت مجلس من المجالس المجلس ده انا حدثت فيه مثلا عشرين حديث انت جيت من السفر او من الغياب بتاعك سألت الجماعة يا جماعة الشيخ حدث كم حديث قالوا لك والله حدث عشرين حديثا طب انت سمعت العشرين حديثا لا ما سمعتش بس انا عايز ارويهم عايز اروي العشرين حديث يقدر يقول حدثنا ابو اسحاق ما يعرفش يقولها لان ما كانش حاضر لو قال حدثنا ابو اسحاق يبقى كذاب طب علشان ياخد العشرين حديث اللي فاتوه هيعمل ايه هيروي العشرين حديث عن زميل لهم اللي كان حاضر احنا قلنا الراوي ده سين هيبقى يروي عن صاد صاد ده زميله صاد ده زميله فهيقول بقى سين ده هيقول حدثنا صاد قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن الزهري عن أنس بقى إسناده إيه إسناده خماسي يبقى نزل درجة ولا لا نزل درجة لأن إسناده في العادة رباعي ما هو بيقول حدثنا الشيخ على طول فلان لكن المرة دي عشان غاب وعداه عشرين حديث أو تلاتين حديث أو أي كمية من الأحاديث ما سمعهاش وعايز يرويها فما يعرفش يرويها عني لأنه ما كانش حاضر يبقى لازم يرويها عن زميله اللي كان قاعد في الحلقة وسمع يبقى نزل درجة ولا لا نزل درجة يبقى أصبح إسناد سين اللي كان غايب ده صار إسنادا إيه إسنادا خماسيا يقوم يصعب عليه يقول بقى انزل درجة ها وانت عارف العلو شرف وكان المحدثون يتقاتلون على الأسانيد العالية الأسانيد العالية دي فاكهة الإسناد العالي هو ها أن يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل عدد من الرجال يكون أشرف لك زي ما احنا شبهناها قبل كده قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو السراج المنير يعني انت هنشبه تشبيه كده بس ابين لك لو في اللمبة كده المصباح المتعلق في السقف وانت بينك وبين السقف عشرة متر الاضاءة تكون شكلها ايه هتكون ضعيفة طب انا عايز استمتع بضوء المصباح اعمل ايه اطلع فوق طب كل ما اطلع فوق اقرب من المصباح معنى اطلع فوق يعني يقل عدد الوسائط بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فالامام مالك مثلا لما يقول حدثنا نافع عن ابن عمر يبقى بين الإمام مالك والرسول صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ اتنين الشافعي جاء قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر بقى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ ثلاثة أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي ها؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر بقى إسناده إيه؟ رباعي جاء الإمام البخاري قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر بإسناد خماسي مالك أقرب من البخاري لأن البخاري بينه بالرسول خمسة مالك بينه بالرسول اتنين خلاص كده يبقى كل ما عدد الرجال يقل بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ده اسمه ايه اسمه علو على كل ما عدد الوسائط تكتر اسناد عشاري بينه وبين الرسول عشرة عليه الصلاة والسلام يبقى ده نازل قوي يبقى كل ما يطول سلسلة الإسناد اسمك نازل كل ما يقل سلسلة الإسناد اسمك إيه اسمك طالع عالي يعني الأسانيد العالية كان المحدثون زي ما قلت ممكن يبيع الدار والحمار ويستدين علشان يروح يجيب اسناد عالي هو موجود عنده بس نازل بس نازل شوف يسافر اخر بلاد الدنيا عشان يجيب اسناد هو عنده خماسي عايز يخليه رباع يسمعه مباشرة من شيخ شيخه ول- ولذلك لما مرض يحيى بن معين كان في مرض من ال- الأمراض اللي عدت عليه يعني دخلوا يزوروه فقالوا له يا أبا زكريا ما تشتهي نفسك في إيه قال بيت خالي وإسناد عالي يشتهي الإسناد العالي طيب نرجع بقى أنا لأن أنا بقول لكم إيه ليه المدلس بيدلس أنا هعرفكم إزاي دلس وبعدين أقول لك ليه بيدلس طالما التدليس عيب في الرواية إزاي يعيب الإسناد يعني إزاي يغطي على العلة فيه مثلا نرجع نقول سين ها اللي هو تلميذي اللي غاب عن الجلسة بتاعتي اللي أنا حدثته فيها بعشرين حديثا جه لقى صاد معاه الأحاديث دي فسين ده دايما لما يكون يقول حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن الزهري عن أنس إسناده رباعي المرة دي بقى إسناده إيه خماسي نزل فصعبان عليه ينزل فيقول إيه بقى طب ما صاد ده أسقطه من الإسناد ها وأقول عن أبي إسحاق خلاص يبقى إسناده راجع إيه راجع رباعي تاني بس عمل إيه سقط مين أسقط الذي حدثه من أصحابه يبقى الحامل للمدلس أن يدلس أسباب منها العلو منها إيه أن يعلو بإسناده ما ينزلش دي نمرة واحد الحامل الثاني وده أسوأ أن يكون صاد ده ضعيف فأنا لو قلت حدثنا صاد يقولوا مع السلامة هو صاد اللي رواه ده صاد ده ما يسواش با- ما يسواش بصل ده لا يسوي فلسا ممسوحة فأنا عارف إن أنا لو حدثت عن هذا الراوي أهل الحديث سيردون الرواية علي فأنا عايز أمشي الرواية أقوم أسقط مين الراوي الضعيف خلاص يبقى عايزين نرجع بقى لتعريف التدليس الإسناد على ضوء الشرح اللي أنا عملته ده تدليس الإسناد بيقول لك إيه هو أن يروي الراوي اللي هو مين اللي هو سين سين أن يروي الراوي عن شيخه اللي هو أنا الذي سمع منه ما لم يسمع منه لأنه كان غايب فلم يسمع منه هذه الروايات فيقوم مسقط الواسطة ولكن يستخدم لفظة عن عمره ما يقول حدثني حدثني يبقى كذاب على طول ده بقى جنى على روحه لو جرب عليه الكذب مرة سقطت كل رواياته يتمسح اسمه بأستيكة لا كأنه رحل ولا كأنه طلب علم ولا كأنه عمل أي حاجة وزي ما قلنا قد يكون الساقط من الإسناد أحد الرواة يا الضعفاء يا المتروكين بحيث أنا لو شفت هذا الراوي في الإسناد هقول إسناد ضعيف أو ضعيف جدا أو منكر أو باطل أو موضوع أي اسم أو أي لقب من ألقاب الحديث وطبعا الألقاب دي برضو مضبوطة بضوابط علمية اوعى تفكر إن احنا بننوع يعني من باب إن احنا نفرفشك يعني ولا عشان ما تملش ولا حاجة بدل ما أقول لك ضعيف ضعيف ضعيف مرة أقول لك ضعيف مرة أقول لك منكر مرة لا الحدوتة مش كده خالص لا ضعيف لها معنى منكر لها معنى باطل لها معنى موضوع لها معنى ودي ال- ان شاء الله لما نيجي بقى على عدالة الرواة وضبط الرواة ممكن ايه يعني ن- نذكر طرفا من هذا الكلام آه أنا هديكم النهاردة مثال عشان تكتبوه نبص على اللوحة آه هنا في حديث يرويه ابن إسحاق محمد بن إسحاق ده صاحب السيرة عن معاوية ابن يحيى الصدفي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بسواك تعدل سبعين صلاة بغير سواك طبعا ده ممكن يكون حديث مر برضو على ايه على ناس وعمالين يقولوه بالذات الجماعة اللي حريصين على الايه على انهم يتسوكوا عشان الحديث ده طبعا السواك في احاديث في الحض على السواك عند كل صلاة عند كل وضوء ها لكن احنا بنتكلم في الحديث ده لأن ذكر فضلا جسيما كبيرا صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك الحديث ده بيرويه محمد بن إسحاق ابن يسار محمد بن إسحاق ده صاحب السيرة النبوية التي هذبها ابن هشام طبعا سيرة ابن هشام أشهر يعني دايما لما نقول السيرة لابن هشام ابن هشام هذب سيرة محمد بن إسحاق بن يسار وأضاف إليها بأسانيد نفسه أسانيد من عنده يعني ابن محمد بن إسحاق كان يدلس كان يدلس روى محمد بن إسحاق زي مع اللوحة كده اهو روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مين اللي وقع في الاسناد اللي انا عامل عليه علامة اكس ده هو هو معاوية بن يحيى الصدفي ده يبقى الاسناد ده اهو ادي من عند ابن اسحاق رباعي ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة طب تعالوا بقى نفتح كتب الرجال ونحكم على الاسناد ده اللي هو ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أما عروة وعائشة ما تسألش عنهم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام الصديقة بنت الصديق عروة ده ابن أسماء ابن زبير بن عوام ابن أسماء بنت أبي بكر وأحد الفقهاء السبعة كلمة السبعة دي يعني ضلع كبير يعني العلماء ما فيش حد اختلف على عروة كله يقول لك عروة ده في السماء الزهري هو الزهري ثقة وجلالة وإمامة طب ابن إسحاق قال لك محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث يبقى أنا لما يكون عندي بقى صدوق حسن الحديث عن ثقة عن ثقة عن عائشة ادي لي حكم على الاسناد ده انت على طول هتقول ده اسناد جيد لان مفيش فيه عله اهو كله تمام التمام يعني محمد بن اسحاق هناك طائفة من اهل العلم وثقوه وطائفة حسنوا حديثه وطائفة تكلموا في حفظه يعني يبقى العلماء الثلاث درجات في ابن اسحاق جماعة وثقوه باطلاق حتى أن شعبة بن الحجاج أبو بسطام ده لنا معاه كلام كتير شعبة عشان هو راوي الحديث اللي احنا نشرحه النهاردة إن شاء الله في صحيح البخاري أحد رواة الحديث يعني شعبة كان يقول محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث وطبعا أمير المؤمنين ده من أعلى ألقاب التوثيق من أعلى ألقاب التوثيق فأنا عندي بقى محمد بن إسحاق لو خدت مجمل الأقوال فيه هقول إن هو متماسك بنسبة 80% أو 85% حلو قوي عاد طب لما يكون 85% عن 100% عن 100% عن 100% قد الإسناد ده إيه؟ هقول إسناد صحيح أو أقول إسناد حسن أو جيد يعني ماشي يعني يحتج بيه لكن الإسناد ده في عيب الإسناد ده ظاهره اللي ما يعرفش إن محمد بن إسحاق مدلس هيقوم محسن الإسناد أو يجوده لكن في حاجة عملها محمد بن إسحاق نبص على اللوحة اهو الإسناد قلنا ابن إسحاق هنا أصل الإسناد يروي عن معاوية بن يحيى الصدفي أهو عن الزهري طب هنا الإسناد اللي احنا حكمنا عليه بال- بال- بالجودة في الظاهر قال لك ابن إسحاق عن الزهري الحلقة المف... المفقودة دي بقى هو معاوية بن يحيى الصدفي ده ابن إسحاق دلسه وقعه وقعه من الإسناد فواحد ممكن يكون واخد باله شوية يقول طب ما عم الشيخ لو وقع من الإسناد ما يبقى منقطع ها يبقى منقطع فأنا هجود الإسناد إزاي أقول لك لا ما هو أصل أنت لازم تخلي بالك من حاجة أن الذي أسقطه محمد بن إسحاق هو وابن إسحاق أخذوا الاثنين عن الزهري ما هو لو لو لو مثل ابن إسحاق أنا وقعت الزهري من الإسناد وقلت ابن إسحاق عن عروة وأنت مغمض كده أهو هتقول إسناد منقطع لأن ابن إسحاق لم يدرك مين لم يدرك عروة لكن الإشكال جاي من إيه أن ابن إسحاق أدرك الزهري تلميذ الزهري فأنت هتقول طيب ما هو مفيش انقطاع أهو فيحصل بقى نوع من الإيه نوع من الخلط يبقى إذن إيه الراوي المدلس والذي أسقطه المدلس لاتنين زمايل أو من طبقة واحدة أو على الأقل أخذوا عن الشيخ عن شيخ الشيخ يعني نرجع لل- لل- للقصة اللي أنا حكيتها قلت لك سين وصاد مش سين وصاد دول تلامذتي ها الاتنين بيحضروا عندي سين راح مشوار سافر رجع قال لي صاد خدته كام حديث قال له عشرين حديثا يبقى سين وصاد زمايل ولا لا زمايل أنا شيخهم الاتنين فلو سين أسقط صاد مش هيبان ان هو سقط حاجة لان لان سين ده تلميذي انا واحنا قلنا في تعريف التدليس الاسناد ايه ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه حال غياب طب معاوية بن يحيى الصدفي ده اللي ابن اسحاق اسقطه حاله ايه قال لك متروك متروك ده يعني ضاد جيم زي ما بيقولوا كده في التقديرات ضاد جيم ضعيف جدا انا لو شفت معاويه بن يحيى الصدفي في اسناد حديث بقوم راميه في الارض على طول يبقى المدلس دلس عليا بقى لو انه ترك الاسناد على حاله ما كانش يتعبني لكن بيسقط الراوي الضعيف فاغتر انا كناقد يعني بان انا اجود الاسناد والاسناد ساقط او ضعيف جدا مثلا طيب العلماء علشان بقى يعملوا بقى ايه يعني حائط صد ان المدلس ما يلعبش في الرواية عالجوها ازاي سابوها كده لا ما هو ممكن انت مش حافظ كل الاسانيد اللي في الدنيا ممكن يكون في اسانيد غايبه عنك حتى عن كبار الحفاظ الذين يحفظون الالوف المؤلفه اللي يحفظ 100000 و300000 و600000 احمد بن حنبل كان يحفظ 1000 مش 1000 حديث مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام كل كلام يروى بسند حتى لو كان عن الشافعي اسمه اسمه حديث فاحمد بن حنبل كان يحفظ 1000 البخاري 300 ألف مسلم 600 ألف ده على حسب الكلام الايه الكلام الصحيح الموجود في الكتب يعني 300 ألف حكاية بإسناد أو حديث بإسناد أو فتوى بإسناد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال كذا وحدثنا فلان عن 300 ألف ورا بعض لا يدخل له راجل إسناد في إسناد ولا كلمة في كلمة ولا يغلط في حاجة سبحان سبحان الله أمة العرب كانت متميزة بالحفظ فأنت ما انتش حافظ كل الأسانيد فنعمل إيه في المدلس قال لك هنعمل له حاجة مش هيعرف يفلت منها أبدا إذا قال الم- المدلس عن أقول له معلش أنت والرواية ألف سلام ألا أمال تقبلني إمتى أما تقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو سمعت أو قال لي أي صيغة من الصيغ التي تدل على التلقي المباشر من فم الشيخ إلى أذن التلميذ ده الحاجة الوحيدة ه- اللي هقبلها منك أما تقول لي عن تقول لي قال لا اللعب ده أنا مش هقبله فالمدلس إذا كان ثقة أمينا يستحيل يكذب ما يكونش سمع الحديث من الشيخ ويقول حدثني على طول ده يبقى كذاب مش مدلس يبقى انتقل إلى شريحة أخرى هتضيعه فما فيش مدلس أبدا عنده دين ممكن يأتي على الرواية التي لم يسمعها ويقول سمعته أو حدثنا أو قال لي أو أي صيغة من صيغ التحمل التي تدل على السماع المباشر إذا المدلس إذا روى الرواية عن شيخه بعن نقول له إيه نقول له روح مش هنقبلها منك عشان كده يقول لك إيه بعض الناس اللي بيقروا في الحديث يعني يقول لك فيه فلان وهو مدلس وقد عنعنه عنعنه يعني يعني قال عن أول ما يقول لك مدلس وقد عنعنه يبقى تعرف ان هذا الناقد بيعل الرواية وساعات يقول لك ايه وفيه فلان مدلس ولكنه صرح بالتحديث صرح بالتحديث يعني قال حدثني يبقى في الحالة دي يبقى الاسناد ايه اذا ما كانش فيه علة غير التدليس غير قصة المدلس ده يبقى الاسناد اما صحيح او حسن على حسب سلسلة الرواة من تحت المدلس او من فوق المدلس تمام أنا حاسس أن أنا صدعتكم لكن أرجو أنك تكونوا استمتعتم لأن علم الحديث زي ما قلت لكم علم دقيق لكنه ممتع وعايز واحد بيحب اللي بيحب ده يتحمل عليه يقول الله الله تحمل كل ما تحمل عليه ما يزهقش فأنا معلش أنا بحمل عليكم مش هقدر طبعا أديكم أي أنواع من أنواع التدليس المرة دي لأن أنا حاسس أنكم إيه خلاص يعني بس أنا هختم بقى آه قصة تدليس الإسناد بحكاية طريفة حدثت لأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو أبو بسطام شعبة بن الحجاج الذي كان يقول فيه حماد بن زيد حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام شعبة ده يعني حاجة كبيرة أوي أوي وأنا الحقيقة وأنا بتكلم عن يعني شعبة وسفيان السفيانين والحمادين أنا بتكلم كلام محب عشت معاهم أكثر مما عشت مع أولادي أو عشت مع أبي وأمي يعني من أول عهدي بالطلب وحياتي معاهم ليل نهار لا يمر يوم من الأيام إلا وأنا في الأسانيد أقابل واحد من العلماء الكبار دول فحدث بيني وبينهم نوع من المودة القلبية أول ما يعني يذكر واحد من دول أحس إن قلبي برفرف يعني كأن في غايب وحضر فمعلش لما تلاقوني ساعات شريت كده إنما هو إيه التوله يعني ساعات الواحد من المحبة يقعد كده يشرد ويذكر من يحب يعني شعبة ده والحكاية دي حكاية صحيحة رواها ابن حبان في مقدمة المجروحين وروى الخطيب البغدادي وروى الحاكم أظن في معرفة علوم الحديث أه تقريبا يعني أرجو أن ما أكونش واهم في العزو الحاكم لكن هو الحاكم على أي حال رواها يعني أه إما في تاريخ نيسابور وإما في معرفة علوم الحديث ورواها أبو داود الطيالسي عن شعبة لكن رواية أبي داود الطيالسي مختصرة أنا هجيب رواية نصر بن حماد أبي الحارث الوراق صح هو ضعيف جدا في الحديث لكن العلماء يقبلوا من الرواة الضعفاء الحكايات اللي هي بعيدة عن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بعيد عن الفتاوى وبعيد عن الايه الحاجة التي فيها حلال وحرام ولكن أنا بقول إن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق ده وإن كان ضعيفا جدا لكن رواية الطيالسي وهو ثقة عن شعبة تدل على أن رواية حماد أصلا إيه الحكاية بتاعت حم... نصر بن حماد قال أبو الحارث الوراق نصر بن حماد كنا بباب شعبة نتذاكر السنة كعادة ايه الشيوخ التلامذة بيكونوا ايه قاعدين على الباب الدار لحد ما الشيخ يخرج يبتدوا يمشوا مع الشيخ لحد ما ايه يروح, يروح مجلس تحديث يروح المسجد يصلوا معاه وهكذا فقاعدين بقى تلامذة مع بعض وعلى الباب على باب شعبة باب الدار فأبو الحارث الوراق بيقول ايه بقى بيقول حدثنا إسرائيل اللي هو ابن يونس يعني ابن أبي إسحاق السبيعي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي اللي هو عمرو بن عبد الله وأبو إسحاق السبيعي ده جد إسرائيل ها لأن هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي فإسرائيل يبقى إيه حفيد أبي إسحاق وكان كما يقول عبد الرحمن بن مهدي كان إسرائيل عكاز جده عكاز أبي إسحاق بيقول حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية هو خلص كلمة الثمانية وشعبة بيفتح الايه باب الدار عشان يخرج فسمع مين سمع أبا الحارث الوراق بيقول لي الإسناد ده والحديث ده أم اديله بالقلم ها لطمه طبعا ما فيش حد يقول لي لطم على وشه لا ممكن يكون ضرب على قفاه ها عشان مش حد يقول لي ضرب على الوش وضرب على الوش حرام وبتاع ما تدخليش في الحدوته دي المهم انه لطمه ضربوا على صدره ضربوا على قفاه ضربوا على ظهره المهم انه ضربه خلاص ف... فقال له يا مجنون انت لا تدري ما تحدث وزعلان شعبه قام داخل الدار وايه وقافل الباب شعبه كان معاه احد الائمه الكبار اللي هو اسمه عبد الله بن ادريس بعد فترة زمنية قصيرة خارج شعبة هو عبد الله بن إدريس لقوا مين بيعيط آه لا وجدوا أبا الحارث الوراق اللي هو خد القلمين دول قاعد يعيط فشعبة بيقول له أنت بعد تبكي فقال له عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل قال إنه مجنون إنه لا يدري ما يحدث وهيحكي لنا بقى شعبة القصة اللي هي الرحلة العظيمة الكبيرة لأجل التثبت من صحة الحديث اسمع بقى الحكاية الغريبة دي وهي لها علاقة بالتدليس قال إني سألت أبا إسحاق ده المحدث المتحدث مين بقى المتحدث شعبة هو اللي بيحكي الحكاية بقى ليه لطم أبا الحارث الوراق وقال له يا مجنون إنك لا تدري ما تحدث قال إني سألت أبا إسحاق وأبو إسحاق السبيعي ده مدلس قلت له سمعت عبد الله بن عطاء طبعا شعبة كان يقول كما رواها أبو عوانة كما رواه البيهقي في كتاب المعرفة كفيتكم تدليس ثلاثة خلي بالك من القاعدة دي عشان إذا لقيت شعبة عن فلان عن فلان ما تدورش على المدلس ده يصرح بالتحديث ولا لا عن عنته زي تصريحه بالتحديث بس ثلاثة بس وبشرط أن يكون الراوي عن الثلاثة دول شعبة مش غيره لأن شعبة كان له كلام شديد يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس طبعا ده على سبيل التشنيع ها مش على سبيل الحقيقة يعني وده برضو على سبيل زي التهديد زي ربنا عز وجل ما بيقول ايه اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم يعني يروح يعمل اللي عايزه يكفر يعني بالله ولا يقتل ولا يزني ولا يسرق ولا يشرب خمر ولا يعمل قطع طريق لا اعملوا ما شئتم ما فيهاش اذن انك انت تعمل اللي انت عايزه لا لكن ده تهديد زي ما انت تقول لابنك مثلا اللي ما بيذاكرش مثلا او ما بيصليش طيب ما تذاكر طب انت حر انت حر دي معناها هو حر يعمل اللي عايزه لا معناها انت انت مسؤول عن الجنايه اللي بتعملها خلاص اعمل اللي انت عايزه بس انا هحاسبك ادي معناها انت حر مش معناها انت حر اعمل اللي انت عايزه ها فده مع قول شعبه بقى لانه ده لان اذني احب الي من ان ادلس عشان تعرف شعبه قد ايه كان بينفر من التدليس فكان بيقول شعبه ايه بقى كفيتكم تدليس ثلاثه تدليس الاعمش وقتاده وتدليس ابي اسحاق السبيعي الثلاثه دول والثلاثه دول مدلسين مدلسون ها إذا لقيت شعبة عن أبي إسحاق عن ما تقولش أبو إسحاق عن عن ها مدلس وقد عن عن ليه لأن شعبة لم يكن يأخذ من هؤلاء المدلسين الثلاثة إلا ما ثبت أنهم سمعوه من شيوخهم يبقى دي قاعدة نحطها إيه نحطها عندنا في دماغنا عشان مش كل ما يقابلك شعبة عن أبي إسحاق تقول أبو إسحاق وقد عن عنه لا تقول إيه تقول هذا إسناد صحيح لأن الراوي عن أبي إسحاق شعبة وكان لا يأخذ من شيوخ المدلسين إلا ما سمعوه من شيوخهم وفي مسند أبي عوانة مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم عن شعبة قال كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة لو قتادة واحد من الثلاثة دول أبو إسحاق السبيعي قتادة الأعمش بيقول كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة إن قال سمعت كتبت وإن قال عن أو قال تركت ما احنا قلنا المدلس يا بيستخدم عن يا بيستخدم قال فكان شعبة بالذات يعني المهم شعبة بيقول لأبي إسحاق السريع بيقول له أنا سمعت هذا من عبد الله بن عطاء ما رضاش يرد عليه قال له سمع عبد الله بن عطاء من عقبة فغضب أبو إسحاق طالما غضب يبقى حصل حاجة في الإسناد ما هو لو الدنيا ماشية سليمة هيغضب ليه فقال أبو إسحاق لشعبة اسكت قال شعبة لا والله لا أسكت حتى أعرف أسمع عبد الله بن عطاء من عقبة ولا لا فكان جالس مع أبي إسحاق السبيعي أحد الرواة الكبار اسمه مسعر ابن كدام ومسعر ده حاجة ضخمة جدا يعني أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف ها مش ثقة ثابت ولا ثقة حجة لا المصحف زي ما انت ما تلاقيش في المصحف الهوى ما تلاقيش في رواية مسعر الهوى مسعر المصحف يعني حفظه ايه في السماء فمسعر بن كلام قال لشعبة يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة انت لو عايز تستثبت يعني وتعرف سمع ولا لا اهو في مكة طب شعبة ساكن فين هي مكة دي الشارع التاني عشان يقول له في مكة لو عايز تتأكد شعبة ده يسكن في البصرة في العراق قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث دخل على عبد الله بن عطاء في مكة قال له حديث الوضوء شوف الفراسة بقى والفطنة هو حديث الوضوء ده فيه حديث واحد ولا في عدة أحاديث تصل إلى المئات مجرد ما قال له حديث الوضوء أم عبد الله بن عطاء قال له إيه عقبته بن عامر شوف عرفها إزاي لقطها إزاي هو عقبة بن عامر بس رضي الله عنه اللي روى حديث في الوضوء ولا الصحابة كلهم روى حديث في الوضوء سبحان الله على الفطنة الغريبة دي فقول له عقبة بن عامر قال نعم قال سمعته من عقبة قال له لا آه بدأنا المشاكل بقى ما احنا بنقول عبد الله بن عطاء عن عقبة قال له لا أنا ما سمعتوش من عقبة ولكن حدثني سعد بن إبراهيم سعد ده ساكن فين ساكن في المدينة قال شعبة فدخلت على مالك بن أنس الإمام مالك الإمام صاحب المذهب المشهور فقلت له حج سعد بن إبراهيم قال له لا ما حج العام يبقى ده هيكلفه ايه رحلة من مكة للمدينة 450 كيلو بس طبعا كانوا يركبوا بعران ويركبوا حمير ويركبوا خيول ها فشوف هياخد فيها قد ايه قال شعبة فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة فدخلت على سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء قال عقبة بن عامر قال نعم هل سمعته من عقبة قال له لا من عندكم خرج قال له, قال له من عندنا ازاي مين يعني اللي حدثك قال له حدثني زياد بن مخراق زياد بن مخراق ده بصري قال شعبة فانحدرت إلى زياد طبعا من البصرة لمكة شوف بقى المسافة قد ايه يعني خد له بتاع شهرين ولا حاجة ولا شهر ماشي في السكة قال انحدرت إلى زياد بن مخراط وأنا كثير الشعر وسخ الثياب شاحب اللون دخلت عليه قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر طبعا شعبة أول من فتش عن الرجال في البصرة ناقد فزياد عارف ان شعبة ما بياخدش الإسناد إلا سريك الذهب وزياد ابن مخراق مخراق مش هينفع شعبة فهو عارف ان مش نافع فقال له ايه ليس من حاجتك اه ما تدورش عليه ده قال له ما بد لا لازم لازم تقول لي من الذي حدثك قال له لا حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيني راح الحمام اغتسل غسل ثيابه لابس هدومه وجاء لزياد بن مخراج قال له حدثني شهر بن حوشب قال له شهر بن حوشب عن من قال له عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر حينئذ قال شعبة إسناد مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري دمر عليه لا أصل له إسناد صعد ثم نزل والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي شعبة ابن الحجاج لف اللفة دي كلها عشان إيه لأجل هذا الثواب الوارد في الحديث لأنه ثواب عظيم ده أنت بتتوضأ في اليوم عدة مرات الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية هي دي حاجة بقى بسيطة ولا حاجة شوية ده حاجة عظيمة أغرت شعبة ال ال ال ال ال ال ال ال ال هذا الثواب أغرى شعبة إنه يلف اللفة الطويلة العريضة دي اللي خده فيها ثلاث أربع شهور وقال لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي أهو ده التدليس سقط من الإسناد أربعة نشوف على اللوحة بقى أنا كتبتها لكم عشان تعرف المسألة آه الإسناد اللي احنا بدأنا به القصة ناصر بن حماد الوراق أبو الحارث ده لما قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر شعبة ما عجبوش القصة ديت ولطم نصر بن حماد اداله قلمين خلاص لما عرفنا القصة كلها شوف بقى من الذي سقط شو أبو إسحاق السبيع هنا أهو بينه وبين عقبة بن عامر بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كام واحد أدي عبد الله بن عطاء أدي عقبة بن عامر يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام اتنين أهو لما شعبة عمل الرحلة بتاعته اكتشفنا ان بين ابي اسحاق وعقبة بن عامر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الاتي ادي ابو اسحاق ادي عقبة عبد الله بن عطاء ادي سعد بن ابراهيم اه اول واحد وقع من الاسناد ادي زياد بن مخراق ادي شاري بن حوشب ادي ابو ريحانة ادي عقبة بن عامر عد بقى من فوق ابي اسحاق ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اصبح ما بين ابي اسحاق وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة اهو والإسناد الأصلي اللي أبو الحارث الوراق حدث به بين أبي إسحاق وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين اللي هو عبد الله بن إيه؟ عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر آه، رضي الله تعالى عنه. آه، شوف عندنا بقى زياد بن مخراق وعندنا شهر بن حوشب واقع كمان وأبو ريحانة ليس فيه توثيق معتبر. يعني أنا لا يمكن أمشي إسناد بالنظام ده. شعبة زي ما قلت لكم عمل الرحلة الطويلة العريضة دي وصرف فيها والتحف ال- ال- السماء وافترش الغبراء وحمله ليل وحطه نهار كل ده عشان ايه عشان الثواب اللي في الحديث طب انا عايز ابشركم واقول لكم من رحمة الله تبارك وتعالى ان هذا الحديث قد صح ولكن باسناد اخر لم يعرفه شعبة أو لم يقع عليه شعبة هذا الإسناد رواه الإمام مسلم في صحيح في كتاب الطهارة الإمام مسلم رواه بإسناد مختلف قال حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر وراه مسلم بإسناد آخر من أول محمد بن حاتم ميمون عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاذ بن صالح أيضا عن أبي عثمان ها معاذ بن صالح روى عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل رعاية الإبل يعني يبدو أن الصحابة مجموعة كده اتفقوا كده أن أخد إبلك وأنت هتاخد وإبل الثاني والثالث والرابع والخامس بحيث أن أنا أرعى الإبل بتاعتنا كلنا في يوم وبعدين تاني يوم أنا استريح وأنت تاخد الإبل بتاعتنا برضو كلها وإيه ترعاها في يوم يعني كانوا إيه يجمعون الإبل لراع واحد ويتناوبوا الإيه رعاية الإبل المهم أنه روح الإيه الإبل بالعشي وجاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة فأم عقبة حجبوا الكلام قوي فقال ما أجود هذا قال فقال قائل بين يدي التي قبلها أجود لأن هو عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم إذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يأتي عقبة إلى المجلس فلما قال ما أجود هذا فإذا بقائل يقول التي قبلها أجود قال فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب فعمر الخطاب بيقول له إيه بيقول لك إنك بيقول له إنك جئت الآن لكن اللي قبل كده اللي أنت ما سمعتوش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ونفس الكلام نفس الحديث اللي شعبة لف الدنيا عليه طمعا في الثواب الحمد لله إن أن الحديث ثابت أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظفر به شعبة لكان خيرا عنده من الدنيا وما فيها يبقى احنا بقى شفنا رحلة شعبة بن الحجاج وشعبة ده كان يحفظ ثلاثين ألفا تصور لو عنده ألف حديث كل حديث وراه رحلة زي دي والله علماء الحديث دول اتبهدلوا ولفوا الدنيا عشان يجمعوا الأسانيد ويجمعوا المتون ويصنفوها في كتب عشان يتركوها للذين يأتون من بعدهم حتى لا تضيع السنة ويجي الناس الجاهلة النهاردة اللي ما يعرفش الكوع من الكرسوع ولا الكوع من البوع ويقول لك ايه البخاري افعل البخاري ده كان راجل طيب ما بيفهمش حاجة في الحديث او مين يطلع فلان الفلاني ولا علان العلان لا والله ده هؤلاء المعترضون لو أن أحدهم مد قامته نفش طوله كده لما بلغ شراك نعل واحد منهم العمالين يتكلموا على العلماء النهاردة ويشتموا العلماء فضلا عن الصحابة لو أن واحدا من هؤلاء مد قامته ما بلغ شراك نعل واحد من هؤلاء ولعل طبعا احنا في أثناء تراجم الرواة والكلام دهوت ها نتكلم عن رحلة العلماء إذا جت مناسبة لحاجة زي كده عشان أبين لكم أن هذه الأمة أمة مجيدة أمة فاضلة أمة هي آخر الأمم في الزمان والوقت لكنها أسبق الأمم يوم القيامة كما صح ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة كده يعني احنا خدنا يعني مسافة طويلة في التدليس لكن اعتقد ان هو ما كانش ينفع اختصر طبعا لو لو ممكن انا اترك المسائل اللي انا فيه طبعا امثله كثيره لكن انا حسيب المساله لانواع التدليس الاخرى احنا عندنا لسه عندنا ايه كمان خمسه انواع وهنبين ضرر ايه ضرر هذه الانواع وهنجاوب على السؤال بقى اللي ممكن يكون بيتردد في ذهني أي واحد من هؤلاء يقول إيه طيب لما التدليس عيب إزاي واحد متدين يعمله ها لما التدليس كده عيب وإنه بيسقط راجل ضعيف في الرواية وده ممكن يغر الناقد والكلام ده هو ليه الرجل المتدين يعمله فأنا لأن الكلام ده عايز برضو إيه عايز وقت فأنا هأجل برضو الإجابة عن هذا السؤال لحد ما إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي مكانه أرجو أنكم تعذروني وما تكونش مليتوا مني هندخل بقى في إيه في الحديث بتاع النهاردة وأنا الحقيقة مش عارف يعني أنا أرجو أن شكل كده مش هنعرف نجاوب على أسئلة النهاردة إلا إذا إيه يعني كان في فسحة من الوقت فإخواننا بقى المنتظرين على الهاتف لو ما فيش فسحة من الوقت يعني سامحوني المرة دي لأن العملية إيه مشحونة شوية آه نرجع إلى كتاب البخاري إلى كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وطيب ثراه قدس الله روحه وروح ضريحه وسقى جدثه آه الباب باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة احنا لسه في الباب الأولاني الباب الأولاني فيه ثلاثة أحاديث الحديث الأولاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورواه البخاري بإسنادين واحد موصول واحد معلق وده احنا ايه تكلمنا فيه بما فيه الكفاية الحديث الثاني اللي احنا هنبتدي نشرحه النهاردة او نبتدي نلقي الضوء على مفتتحه حديث أنس ابن مالك الحديث الثالث حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عن الجميع احنا عندنا يعني انا برضو عايز اذكر بيه الترجمة عايز أذكر بيه الترجمة وأركان الترجمة والكلام ده احنا قلنا أركان الترجمة ثلاثة احنا عندنا الترجمة بتقول ايه باب ما جاء في في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة يبقى عندنا الترجمة مقسومة نصين أركان الترجمة ثلاثة المترجم اللي هو مين اللي هو الإمام البخاري صاحب الكتاب المترجم ثم المترجم له وهو الحديث الحديث اللي أنا بترجم له والترجمة نفسها وهي المعنى المعنى اللي هو موجود في النص اللي أنا بترجم له يبقى عندنا أركان الترجمة المترجم والمترجم له والترجمة نفسها طيب الترجمة حتى تكون صحيحة لها شرط شرط الترجمة أن تكون الترجمة مناسبة للحديث للنص اللي تحتها ها ما جيش مثلا أقول إيه آه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأكتب فيها باب الزكاة من الإيمان أنا واحد يقول إيه إيه علاقة الزكاة بين الإيمان هي فين الزكاة في النص ده النص بيقول ولله على الناس حج البيت إن استطاع إليه سبيلا لو كنت لو كتبت مثلا باب وجوب الحج وجبت الآية يقول لك ترجمة صحيحة ليه؟ لأن الباب التبويب مناسب للنص في بينهم علاقة لكن أجي أقول باب الزكاة من الإيمان وأجيب النص في الحج يقول لك هذه ترجمة فاسدة ليه ترجمة فاسدة قال لك لأنه لا علاقة بين الترجمة وبين النص اللي تحتها تمام طيب أنا عايز أشوف الترجمة اللي البخاري عملها للباب ده قلنا الباب ده فيه كم حديث فيه ثلاثة حديث ابن عباس في الصحة والفراغ حديث أنس اللي احنا هنقراه دلوقتي وحديث سهل بن سعد الساعدي ادي ثلاث صحابة لهم ثلاث أحاديث في الباب ده البخاري بيقول باب ما جاء في الصحة والفراغ قلنا ده مناسب لحديث مين لحديث ابن عباس وألا عيش ده النص الثاني من الترجمة الترجمة مقسومة نصين باب ما جاء في الصحة والفراغ ده نص والباب النص الثاني باب وألا عيش إلا عيش الآخرة طب احنا عشان نشوف الترجمة دي مناسبة للحديثين اللي جايين بعد كده ولا لا لأن النص الأولاني من الترجمة مناسب لحديث ابن عباس فالمفترض ان النص الثاني من الترجمة يكون مناسب للنصوص الباقية سواء كان حديثا او كان حديثين آه نقرأ بقى ايه الحديث انس قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا أو قال عفوا عن معاوية بن قرة عن شعبة قال عن ما حدثنا شعبة قال عن معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة يبقى الترجمة مناسبة ولا لا الترجمة مناسبة ليه لأنه كأنه كأنها نص البخاري كأنه أخذ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة أخذها بنصها من هذا الرجز اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره وهم يحفرون الخندق اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة الحديث الثالث اللي هو الأخير في هذا الباب الباب الأول من كتاب الرقاق قال البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحفر الخندق ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يبقى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وحديث سهل ابن سعد السعيدي في نفس المعنى يبقى نرجع للسؤال هل الترجمة صحيحة أم لا آه الترجمة صحيحة لأنها مطابقة للنصوص التي جاءت تحتها طيب الترجمة من حيث المطابقة جلية أم خفية من حيث الإدراك إدراك الترجمة يعني جلية أم خفية يعني أنا لما أقول باب ما جاء في الصحة والفراغ وبعدين أجيب حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيما كثيرا الصحة والفراغ الترجمة مباشرة ولا غير مباشرة لا ترجمة مباشرة مش خفية مش هتقعد تبذل مجهود وتقول يا ترى عايز ايه من ورا الموضوع ده يا ترى ايه المعنى اللي البخاري نزل تحت اللفظ وطلع بالمعنى لا مش عايزة جهد انت اول ما تقراها تقول اه دي مناسبة لدي يبقى الترجمة من حيث الادراك خفية ام جلية لا هي جلية واضحة مش عايزة شغل طيب وألا عيش إلا عيش الآخرة الترجمة دي مباشرة جلية ولا خفية لا هذه الترجمة جلية لأن وألا عيش إلا عيش الآخرة واخد نص الرجز اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره وكسره كسر الوزن بتاعه علشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر حتى لو روى بيت شعر ده احنا لسه هنقف عند الحدوته دي شويه حتى لو روى بيت شعر يقوم كسر الوزن بتاعه ليه لان لان الله عز وجل قال وما هو بقول شاعر ها ونفى الله تبارك وتعالى عنه الشعر ابدا ما يقول الشعر ابدا النبي صلى الله عليه وسلم حتى البيت اللي كان يرويه كان يكسره عمدا حتى لا يقال انه قال الشعر ها وما علمناه الشعر وما ينبغي له فالرسول عليه الصلاه والسلام أم كسر الإيه الشطر الأولاني من هذا الرجز بخلاف الشطر الثاني موزون الشطر الثاني موزون وإن شاء الله لما تيجي إيه مناسبته هنقف عنده ونذكر التفعيلات بقى بتاع الرجز وإزاي إحنا بنقسم الشعر عشان أنت لو لو بتحب الشعر يعني تم تستطعم قراءة الشعر ما تقعدش تقرا الشعر زي ما كنت بتقرا جورنان كده آه تقوم ماشي بقى كده لا الشعر ده عايز موهبة في القراءة عشان الشعر ده تحتيه أوزان اللي بيسميها بعض الناس موسيقى الشعر معلش انا اسف في استخدام لفظ الموسيقى دي لكن هو الوزن ها او النغم زي ما برضه يقولوا الموسيقى والنغم والكلام ده اللي هو الجرس اللي انا افضل استخدمه بقى الجرس الموجود تحت اللفظ تحس ان في جرس ورنة كده معينة والدفقة الصوتية بيحسن الوقوف عليها زي ما هنتكلم ان شاء الله حديث انس احنا قبل كده لو تذكروا قلنا الخطة بتاعتنا في شرح صحيح البخاري الاول نقرأ الايه النص وبعدين نشوف علاقة الترجمة بالايه بالحديث وبعدين نشوف الامام البخاري روى الحديث ده في مواضع تانية من الصحيح ولا لا وبعدين بعد كده نشوف هل وافق الامام البخاري مسلم او احد الائمة الستة في رواية هذا الحديث ام لا وبعدين بعد ما نخلص من قصة التخريج دي كلها هنشوف هل هناك صحابة آخرون رووا هذا الحديث مع صحابي الحديث زي أنس مثلا ولا لا وبعدين بعد كل القصة دي ندخل على المتن اللي هو الكلام نشرحه بقى يبقى أنا بستغل بقى الإسناد إن أنا أشتغل في علم الحديث آه عملي ما أنا هطبق لك على سنيد ما هو أنت القاعدة ممكن تبقى حافظها تيجي تطبقها تقع امتى بقى تهضم القاعدة اذا تكاثرت الامثلة ما انت ما تعرفش يحصل لك تصور للقاعدة الا اذا مثلت كثيرا جدا للقاعدة يوم يحصل عندك ملكة هو شبابنا ليه في الكليات الشرعية ضعاف ليه ضعاف في مصطلح الحديث ليه ضعاف في اصول الفقه يجي على القاعدة من القواعد يذكر لك مثال واحد او مثالين خلاص الطالب حفظ المثالين لو جبت له مثال ثالث يقف يتلخبط ما يعرفش يطبق القاعدة ليه هو مثالين كفاية في ان انا اهضم القاعدة ده ولا عشرات الامثلة هي الملكة الملكة الملكة اللي هي بتتكون داخل البني ادم اللي هو حسن الفهم بيجي ازاي بيجي بكثرة التطبيق تمسك القاعدة تجيب لها فروع كثيرة او تجيب لها جزئيات كثيرة و تعرف تجيب الفرع تطبقه على الأصل يبقى أنت كده إيه أصبحت صاحب ملكة تيجي القاعدة مش لازم تجيب الأمثلة اللي موجودة في الكتب ممكن تجيب أمثلة بره الكتب عشان كده بنستغل إن شاء الله أسانيد البخاري في علم الحديث زي ما قلت لكم ومتون البخاري في إن إحنا ندي نبذ من أصول الفقه أصول الفقه اللي هي مسؤولة أصول الفقه هو هذا العلم المسؤول عن تسديد الفهم تفهم صح ما تفهمش غلط وأنا زي ما قلت لكم الذي يدرس علم الأصول سيبصر بعد العمى كان أعمى وفتح طيب آه الحديث ده اللي البخاري رواه قال حدثنا محمد بن بشار واحد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه يبقى إسناد إيه إسناد خماسي يعني بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام خمسة أنفس شعبة هذا الإمام الكبير أبو بسطام الضخم الذي يحدث عن الضخام كما قال حماد بن زيد له أربعة أسانيد روى الحديث ده عن أربعة ووصل بهم إلى أنس ابن مالك يعني شعبة نبص على اللوحة بقى اللي أنا كاتبها لكم ها عشان تركزوا وتشوفوا كيف تتفرع الأسانيد الحديث ده حديث أنس ابن مالك زي ما احنا قريناه ها اللهم العيش الا عيش الآخرة أنس رضي الله عنه يروي عن هذا الحديث أربعة أربعة من التابعين معاوية بن قرة معلش النقطة دي راحت حطوا نقطة هنا معاوية ابن قرة قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي حميد بن أبي حميد الطويل أبو التياح يزيد بن حميد خلاص كده يبقى أنس يروي عنه أربعة مين اللي بيروي عن الأربعة دول كلهم الإمام أبو بسطام الضخم الذي يحدث عن الضخم معلش استحملوني لأن أنا بحب شعبة أوي الضخم الذي يحدث عن الضخم شوف شعبة بقى بيقول إيه شعبة مرة يرويه عن معاوية عن أنس ومرة يروي عن قتادة عن أنس ومرة يروي عن حميد الطويل عن أنس ومرة يروي عن أبي التياح عن إيه عن أنس تمام يروي بقى شوف بقى مين اللي بيروي عن شعبة هنا اهو انا كاتب لك خ ده التخريج بقى خ ده رمز البخاري ها خ ده اللي هو البخاري في كتاب المناقب قال حدثنا آدم اللي هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ها عن معاوية بن قر ما هو دول خلي بالك دول مع ده ودول مع قتادة ودول ها مع حميد الطويل ودول مع أبي التياح عشان ما حبيتش أعمل أسهم كتير عشان ما لخبطكش يبقى أنا حاجي, حاجي من هنا أو داخل على شعبة وأخد ده واجي من ده على شعبة ده واجي من ده على شعبة ده خلاص ده مع وده عفوا عن هؤلاء عن شعبة عن حميد وهؤلاء عن شعبة عن أبي التياح يبقى كل واحد من ده مع واحد من الأربعة اللي فوق آه البخاري قال احنا قلنا طبعا آه اسناد البخاري اللي احنا بنشرحه خماسي عد معايا البخاري قال ايه هنا حدثنا آدم ابن أبي إياس أدي واحد قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أدي اتنين عن معاوية ابن قرة أدي ثلاثة عن أنس أدي أربعة ده إسناد إيه إسناد رباعي يبقى البخاري على بهذا الإسناد ولا ما علاش على بهذا الإسناد يبقى مرة يرويه خماسيا زي ما رواه كتاب الرقاق أهو اللي احنا بنشرحه قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر أدي اتنين قال حدثنا شعبة أدي ثلاثة عن معاذ بن قرة عن أنس أدي خمسة في كتاب المناقب الأنصار يقول حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ها عن معاوية بن قرة عن أنس يبقى إسناد رباعي يبقى البخاري على في هذه الرواية نرجع تاني طبعا الإسناد ده برضو الإمام مسلم رواه أه مسلم رواه كتاب الجهاد قال حدثنا ابن بشار اللي هو محمد يعني بن بشار وابن المثنى محمد المثنى قال هما الاثنين دول ها حدثنا شعبة عن معاذ بن قرة عن أنس تمام الثاني اللي هو حديث قتادة ما احنا قلنا شعبة بيرويه عن أربعة من التابعين عن أنس البخاري رواه في كتاب مناقب الأنصار برضه قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس وهنا حديث حميد الطويل البخاري رواه في كتاب الجهاد ها قال حدثنا حفص بن عمر ورواه في كتاب المناقب قال حدثنا آدم ابن أبي إياس كلاهما اللي هو حفص بن عمر وآدم أهو قالا هما الاثنين حدثنا شعبة عن حميد عن أنس الإسناد الثالث البخاري ما رواهوش بهذا اللي بهذا الإسناد لأن رواه البخاري عن عبد العزيز بن صهيب وهنتكلم عن رواية عبد العزيز بعد كده ده رواه أبو عوانة الإسرائيلي في المستخرج صحيح مسلم من طريق الطيالسي أبي داود قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه مم. ادي قصة بقى الاسناد يعني شعبة بن الحجاج هو معانا النهاردة شعبة بن الحجاج له أربعة أسانيد إلى ما إلى أنس له شيوخ أربعة ها إلى أنس يبقى شعبة هو صرة الإسناد ومن فوق شعبة بيتفرع الإسناد لأربعة وقوم راجع تاني لأنس كده بقى الإسناد عامل زي كده أدي أنس أهو وبعدين ينزل على الأربعة وبعدين يرجع تاني على شعبة الحجاج ومن عند شعبة يقوم نازل الأربعة برضه يعني هو كده وكده وكده ده اللي هو إيه التخريج المبدئي المبدئي لحديث أنس رضي الله تعالى عنه آه ناخد بقى رجال الإسناد نعرفكم برجال الإسناد مين هم رجال الإسناد دول وهكتفي الحقيقة بالاثنين الأولانيين لأن شعبة أنا لازم أقف عنده أنا لسه عمال أتغزل في شعبة وعملوها شعبة وأبو بسطام قصة لما أقول لكم عليها هتعذروني في هذا الحب لا سيما شعبة وسفيان و... وهمام و... دي كلها طبقة واحدة ما بن يحيى طبقة واحدة كلها طالعة كده زهير بن معاوية و... وحماد بن سلمة وحماد بن زيد و... آه فهنقف عند ترجمة شعبة إن شاء الله في المرة القادمة إن أحياني الله عز وجل وجمعني بكم مرة أخرى محمد بن بشار له لقب لقبه بندار فأنت لو لقيت في أي إسناد من الأسانيد حدثنا بندار هو بندار واحد بس يبقى بندار يطلع مين يطلع محمد بن بشار الإمام الثقة الثبت العلم المفرد كالمسمار في الساج زي ما أنا بقول البندار هو الحافظ لحديث بلده ويقال هو الميزان أي طالب علم يستحب له أهل العلم ألا يرحل إلى بلد أخرى لطالب علم إلا إذا جمع أحاديث شيوخ بلده الأول ليه؟ قال لك لأنه من الشيخ للدار بيروح يلاقي الأكل بتاعه جاهز والشرب جاهز واللحاف جاهز والسرير جاهز فيدوب يطلع من عند الشيخ على الدار لا اتبهدل ولا رحل ولا نفدت نقوده ولا تعرض لقطاع طرق ولا ما عندوش مشاكل اللي ممكن تغير قلبه فقال لك لا طالما بلدك فيها شيوخ حصل الأول العلم من شيوخ البلد وبعدين تطلع بعد كده إلى البلاد الأخرى تطلب الإيه تطلب العلم فمحمد بن بشار روى عنه البخاري كثيرا وهو أحد مشايخ الأئمة الستة ها كلهم من تلاميذ محمد بن بشار اللي هو البخاري ومسلم والنسائي أبو داود والترمذي وابن ماجه أنا بقول الأئمة الستة طبعا ولا الأئمة كثيرون يعني زي زي ابن خزيمة و... وهذه الطبقة يعني ف لأنه أتقن أحاديث أهل بلده قالوا له يا بندار خلاص طلعت عليه لقب طلع عليه فتلاقي برضه بعض العلماء يقول حدثنا محمد بن بشار أو يقول حدثنا ابن بشار زي ما مسلم بيعمل أو يقول حدثنا بندار حدثنا بندار كل دول إيه واحد كل دول شيخ واحد وكما قلت كان ثقة إماما حجة قال حدثنا غندر غندر هذا لقب اسمه محمد ابن جعفر اسمه محمد ابن جعفر طب غندر يعني ومن الذي لقبه غندر غندر يعني المشاغب المشاغب مين اللي قال له يا غندر غندر هو المشاغب بلغة أهل الحجاز الذي لقبه بغندر شيخه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج رحمه الله أحد الأئمة الثقات المدلسين ابن جريج كان بيدلس برضه وابن جريج من طبقة الإمام مالك فمحمد بن جعفر اللي هو غندر ده كان يحضر في الحلقة عنده وكان يتعبه في الأخذ عنه فلما تعبه قوي قال له ما أنت إلا غندر أنت مشاغب ما أنت إلا غندر قامت لازقة فيه حتى صار يعرف بلقبه والألقاب دي لها قصص عجيبة الشكل وقصص ممتعة وطريفة أهل الحديث بقى ما كانوش بيسيب ما يسيبش حد في حاله قال له يا غندر قال له بقى أنت من النهاردة غندر بقى روح يا غندر تعالى يا غندر اقعد يا غندر قوم يا غندر امشي يا غندر وسابوا اسمه حتى لما اشتهر الاسم ح- وصار علما عليه ما كانوش يرضوا يسموه باسمه حتى لو غضب حتى لو غضب ليه لانه صار معرفة لا يعرف الا به زي قصة صالح ابن محمد اللي هو الملقب بجزرة جزرة تعالى يا جزرة روح يا جزرة اقعد يا جزرة ايه جزرة دي كان لها قصة برضه آه، أحد الأمراء سأل صالحا اللي هو صالح بن محمد اللي هو الملقب بجزرة يعني قال له إيه قصة جزرة دي يا أبا علي كنية صالح قال له حضرنا عمرو بن زرارة أحد الشيوخ يعني وحدث بحديث عن عبد الله بن بسر أنه كانت له خرزة يرقي بها المرضى يرقي بها المرضى له إيه خرزة يرقي بها المرضى ف فأم صالح بيقول له بيقول بي- بيسأل آه، ابن زرارة بيقول له آه، يا أبا حفص حدثنا بحديث عبد الله بن بسر أن لا أن كان له جزرة يرقي بها المرض هي خرزة طبعا الكتابة زمان ها ما كانش فيها إعجام ما كانش فيها نقط فأنت لما تكتب جزرة ولا تحط نقطة تحت الجيم ولا نقطة فوق ازاي بقت قدامك مكتوبة ايه حرارة تقدر تحط النقطة تبقى خ خررة تقدر تحط تحتها تبقى جيم جررة طيب الريه الأولانية تحط نقطة تبقى مثلا جزرة تحط تشيل النقطة دي وتحط على الريه التانية تبقى جرزة انت ممكن تحط النقطة في أي حتة تديك حرف فكان زمان النساخ اللي هم المطابع الآن قائمة مقام النساخ بتوع زمان ما كانوش بايه يعجي لك ما كانوا يعجمون الحروف ما كانش ينق- يحط نقطة على الحرف علشان كده ما كانش ينفع واحد ياخد حاجة من الصحف اللي مسك ورقة قعد يقرا فيها وما فيش نقط يغلط فكان لابد أن يسمع من لفظ الشيخ وإلا لو ودى النقطة في أي مكان هيضيع الدنيا وده باب كبير في علم الحديث اسمه باب التصحيف التصحيف رجل يقرأ من الصحف في- فيخطئ ويقلب الكلام انتوا عارفين احد القراء السبعة اللي هو الامام القارئ المحدث في نفس الوقت حمزة ابن حبيب الزيات صاحب القراءة المشهورة قراءة حمزة وطبعا احد ائمة الحديث بعض يعني أعدائه شنع عليه هو مك- حمزة بن حبيب الزيات إيه الزيات دي هل كان بيبيع زيت عشان يقول عليه الزيات لا ما كانش بيبيع زيت أبوه كان بيبيع زيت جده كان بيبيع زيت العيلة كانت بتبيع زيت أبدا ولا يعرف حاجة عن الزيت طب الزيات دي جت منين قال لك مرة هكذا تقول الرواية وأنا طبعا في شك منها بس بديكم مثال على ال- عشان أفهمكم بس إيه معنى التصحيف بيقرا من المصحف كده ما خدش المصحف على ايد حد فبيقرا المصحف فبيقرا بيقول ايه بيقول الف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه ما هو انت لما تعمل زيت وتشيل النقط ممكن تبقى زيت ممكن تبقى ريب ابوه سمعه بيقول ذلك الكتاب لا زيت فيه قال له ايه في ايه في المصحف واذهب فاطلب الايه القران على الشيوخ فقال لك يبقى هو حبيب حبيب الزيات بقى من ساعتها مرة بيقول لك واحد من الأمراء كان محافظ على أولي من الولاة على منطقة من المناطق فأرسل ليه لأمير المؤمنين فبيقول له إيه بيقول له إن المخنثين كثروا عندنا المخنث اللي هو لا راجل ولا ولا ست مخنث كثروا عندنا واحنا عايزين نعزلهم عشان ما يفسدوش الايه الجماهير فاحنا عايزين نعزلهم وعايزين بقى نعمل لهم رواتب ونفقات ومش عارف ايه الكلام ده فالكتاب لما وصل لامير المؤمنين قال للكاتب قول له احصي من عندك من المخنثين عدهم يعني عشان نعرف هم- هم كام وعايزين جراية قد ايه والكلام ده فالراجل اللي بيكتب قامت واقع نقطة كده فوق الحا فبقت ايه اخصي من عندك من الخزف فوصل الكتاب لمين للوالي فدعاهم فخصاهم ضيع مستقبله خلاص عشان نقطة جت فوق حرف بيقول له احصي يعني عد من الإحصاء احصي من عندك من المخنثين ها حد جت نقطة فايه ضاعت ال زي برضو ما بيحكي ابن الجوزي في أخبار الحمقى المغفلين قال لك إن كان في بعض العلماء القراء نزل يزور قرية من القرى وكلهم عالم أعراب بقى وبصمجية ومش عارفين حاجة يعني. المهم إن الراجل العالم اللي نزل القرية ده استضافه إمام المسجد اللي بيصلي بالناس الإيه؟ اللي بيصلي بالناس الصلاة بعد ما أكلوا وبتاعوا الكلام ده فإمام المسجد بيقول للشيخ ده الإمام العالم بيقول له أنا عايز أراجع عليك بعض أحرف أو بعض كلمات اشتبهت علي في القرآن مش عارف نطقها الصحيح إيه قال له قول قال له في الفاتحة الفاتحة إيه بيشتبه عليك حاجة في الفاتحة إيه بقى اللي اشتبه عليك قال له يعني هي إياك نعبده وإياك تسعين ولا ستين ما هي نستعين دي لما يكون ما فيش نقط خالص عليها ممكن تبقى تسعين يا ستين إياك تسعين ولا إياك ستين وبعدين قام قايل له إيه؟ على اي حال انا اقرا اياك 90 اخذا بالاحتياط احسن تكون 60 يبقى ناقص 30 روح في داهيه ها أه ده واحد بقى صحف صحف يعني إيه؟ يعني انما يقرا من الصحف عشان كده كانوا زمان العلماء لهم كلمه يقول لك ايه لا تاخذ الحديث عن صحفي ولا القران من مصحفي فغندر ده لقب زي ما حصل لجزرة صالح جزرة ايه اللي خلاه يقول جزرة حتى ان بعض العلماء يقولوا حدثنا جزرة خلاص المفروض تبقى عارف جزرة ده يطلع مين ما انتش عارف جزرة يطلع مين علماء الحديث عملوا حاجة اسمها كتب الألقاب كتب الايه الألقاب ابن مندى له كتاب وابن الجوزي له كتاب وابن حجر العسقلاني له كتاب في الألقاب تقوم تجيب اللقب بتاعه يقوم يديك اسمه اسمه فلان الفلاني فيبقى غندر محمد بن جعفر رحمة الله تعالى عليه ده لقب بغندر أي مشا... المشاغب الذي لقبه ابن جريج ليه اللي كان بيتعبه في الأخذ عنه في الأخذ عنه بيتعبه فقام قال له ما أنت إلا إيه إلا غندر ويعني آه، لسه لنا كلام مع غندر بس أنا عايز يعني العشر دقايق دول ولا ربع ساعة ناخد فيه كام اتصال وأنا الحقيقة كان المفروض أجاوب على بعض الإيه على بعض ال- الأسئلة اللي في الحلقة اللي فاتت طيب ماشي الحال طيب أنا كنت يعني عايز أختم يعني بأن أنا أقول أنا كنت وعدتكم في المرة الماضية أن أنا هتكلم عن قصة التبرك والحدوتة الإيه اللي حاصلة وماشية والكلام ده بس الحقيقة أنا يعني رأيت أن يعني غيري أنا بلغني أني أكثر من آه، أحد من المشايخ تكلم عن المسألة دي ووفاها حقها فأنا مش عايز برضو أعجن في نفس الإيه في نفس القصة يعني لا سيما إذا كان وصلكم بقى إيه كلام المشايخ والحدوتة دي لكن أنا عايز أقول حاجة آه، في مسألة التبرك حصل نوع من الغلو في مسألة التبرك يعني اللي بيتكلم يقول وأنا ما أنا أنا مش ه- مش هذكر الألفاظ بتاعتهم لأن أنا مشمئز من الألفاظ اللي يقول لك مش عارف إيه وإيه ونتبرك بإيه وإيه أنا مشمئز من الألفاظ اللي هم قالوها وأنا أرى أن في هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأن بقت معروف يقول لك بول النبي مش عارف إيه النبي عيب عيب ما فيش حد يتكلم عن النبي كده الرسول الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يبقى ما كانش ينفع أنا أنا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقر في هذه المسألة المفروض لما تتكلم عن النبي تبقى مؤدب جدا جدا جدا تحافظ جدا على الفاظك ما ما تبقاش المساله بسيطه ويقولوا كلام انا انا انا سمعت بعض هذا الكلام والله اشمئزيت من الكلام رفضته اذني ينبو عنه ذوق اي انسان عنده ذوق لا يتكلم بهذا الكلام قصه التبرك يا جماعه آه، لها ضوابط اولا قصه التبرك مش موجوده الان ايه معنى فتح الكلام ايه معنى حتى لو جاز التبرك بشيء من الاشياء هل صح الإسناد إليها ده الإمام الذهبي في سير علام الولاء في ترجمة محمد بن سيرين فيما أظن قال لو صحت لنا شعرة لأن محمد بن سيرين ها بيقول عندنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخذناه من أنس أخذناه من أنس يوم الذهب يعلق يقول إيه يقول لو صحت لنا شعرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أهو ده الكلام أهو بإسناد صحيح فبذلنا فيها الأموال لما كان كثيرا ده معنى كلام الذهبي مع قطع النظر أهو كلام صحيح أم غير صحيح خلاص لكن أنا عايز أقول عايز... اللي أنا عايزه من كلام الذهبي يقول لك بإسناد صحيح فالنهاردة أي بني آدم هيجي علشان يقول دي من شعر النبي عليه الصلاة والسلام ايه اللي عرف انه من شعر النبي ما نقفل القصة كلها نفتح ليه ونعجن ليه في الموضوع ولا طائلة من تحت هذه الجعجعة التي لطحنا فيها وشغلوا الدنيا وشغلوا الناس وبهدلونا واللي نفسه يطعن على الإسلام عمالين يدوروا على منافذ عمالين يدوروا على منافذ نطعن على الإسلام منين نطعن على الشيوخ منين نقول الشيوخ المخرفين الجهلة الأغمار اللي اللي اللي نفتح الباب لهم ليه احنا عارفين ان في ناس قاعدين متصيدين يلتمسون العيب للبراء مالكش عيب بس انت معيوب برضه هم بيعملوا كده وعايزين ياخدوا القصة دي علشان يرمونا جميعا وحطونا كلنا في خندق واحد ويقول لك كلهم ما بيفهموش كلهم عالم متخلفين عن الواقع احنا عمالين ننضرب في كل مكان وده يقول لك بول النبي واشرب بول النبي فده ما كان ينبغي طرح القضية من أصل لا سيما ان القصة ال- ال- ال- شرب أم أيمن قصة باطلة مش ضعيفة بس ليست ضعيفة فقط أساندها ساقطة وفي اضطراب شديد في المسألة دي فضلا عن ان المسألة ما كانش فيها تبرك ده بتحسبها مية شربتها ايه التبرك اللي فيها بقى يقول لك ما تبركوا بنخامة النبي عليه الصلاة والسلام وتبركوا بوضوء النبي ويخلطوا المسألة فيقيسون البول على ال- على الوضوء وهذا من أعجب القياس وأفسده طبعا بعض الناس يقول لك ازاي يت- يتبركوا بمخاط النبي انا طبعا جاوبت على المسألة دي قبل ذلك بس مش هترك الجانب اللي انا اتكلمت عنه قبل كده لكن سأترك جانبا اخر اولا الحديث صحيح لا ريب فيه بأقوى الأسانيد حديث صلح الحديبية الذي رواه الزهري عن مصر مخرمة ورانا بن الحكم وساق الحديث الطويل في صلح الحديبية وفيه أن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى آه، النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعمل عق- عقد الصلح أو الهدنة صلح الحديبية أتى مراقبا ومهددا طبعا قبل أن يسلم أيما كان كافرا فجاء فلما جلس بدأ يهدد الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا روايتان خليقا أن يفروا ويدعوك يعني ما تتركنش عليهم لأنه مش رجالة أول ما تقوم الحرب الزبون هتلاقي كل واحد ملص من ناحية فقال أبو بكر نحن نفر وندعى أمصص بذر اللات طبعا شت- شتمة قوية لآلهتهم فقال من هذا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبي قحافة يعني أبا بكر رضي الله عنه وبعدين بعد قليل جيء بوضوء خلي بالك عروة أتى متنفخا فارد عضلاته وجاي يهدد كمان فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد من سن السياسة الشرعية فعل فعلا لم يتعود أن يفعله بل كان ينهى عن أقل منه ينهى عن أقل منه ألا وهو القيام له عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له لما نراه من الكراهة في وجهه ولما كان بيصلي وهو جالس رآه وقوفا قال تفعلون فعل الأعاجم مع ملوكها اجلسوا الأعاجم بيبقى الملك قاعد والرعية واقفين فكره لهم ذلك ولما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وهو كذلك صلى الله عليه وسلم قالوا قال لهم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله كل سبيل كان يؤدي إلى الغلو كان يغلقه عليه الصلاة والسلام فلما جاء عروة متنفخا مهددا الصحابة جابوا وضوء فجعل يتوضأ كانوا يتقاتلون على وضوءه يتقاتلون على وضوءه إذا تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده ولا يحدون النظر إليه ما يبصلوش العين في العين لا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده لما يتكلم يتكلم بصوت واطي عمر بن مسعود شاف القصة دي لسه بيقول شوية ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ودعوه أحب أن يريه من هؤلاء الذين زعم أنهم أوباش الذين يتقاتلون على وضوءه أيسلمونه لا والله يقاتلون دونه الذين يأخذون النخامة وفي العادة يتأفف المرء من النخامة طب الوضوء مبلوعة أخذ وضوء النبي مش كويسة لكن أخذ النخامة اللي أي إنسان بيعرف منها وكمان يطيروا عليها عشان مين اللي يلحق ياخدها وأول ما ياخدها يد كده ويعمل على وشه بتاعه مع ان دي حاجة مثلا عند بني آدم الإنسان بيتأفف منها فاللي ممكن يعمل حاجة زي كده ممكن يسلم هذا النبي عليه الصلاة والسلام فعروة بن مسعود أخذ الموقف ده وشاف اللقطة دي وقام رايح لقريش ذهب بغير الوجه الذي جاء به الوجه الذي جاء به متنفخ نافش ريشه بيهدد لما خرج رفع التقرير إلى قريش قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ويخفضون الصوت عنده وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها اقبلوها بالذوق ما انتوش قدهم دول هياكلوكم الصحابة بقى الرسول عليه الصلاة والسلام تركهم يفعلون ذلك للتبرك لا إنما لهذه السياسة الشرعية ليرى عروة بن مسعود من هؤلاء يبقى جانب قوة يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض وراه رجالة ما فيش حد يقدر يقف لهم يحرصون على الموت كحرص أعدائهم على الحياة حب يوريهم كده وإلا يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ألوف المرات ما شفناش حد راح ياخد الوضوء بتاعه لم تكن لا سنة حتى أزواجه حتى أزواجه صلى الله عليه وسلم إحنا أنا لا أعلم أنا لا أعلم في حديث من الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها أو أي زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيتوضأ تاخد المية بتاعته تتبرك بها أنا لا أعلمه ولا أعلم هذا عن الصحابة ما فيش غير هذا الحديث الفذ والحديث ده داخل عليه أكثر من معنى المعنى الواضح يحتمل التبرك نعم لكن المعنى الواضح اللاحب هو ان دي سياسة شرعية وانتهت القصة بموت النبي عليه الصلاة والسلام افتح باب التبرك ليه بقى ما هو باب التبرك ده عامل لنا مشكلة انا في بعض الدول العربية التي زرتها اهدوني كتابا الكتاب ده اسمه وموضوعه في منتهى الغرابة كتاب أكتر من من القطع الطويل شوية ده أكتر من 450 صفحة كلها شعر من أول جلد لآخر الجلد انت عارف الكتاب اسمه ايه اسمه فتح المتعال في مدح النعال نعل النبي واحد بيتوسل إلى الله بنعل النبي تصور في صحابي عمل القصة دي يتوسل بنعل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو ده الغلو الذي ضيع المسلمين الغلو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول دون وقوع المسلمين فيه بدرجة لا تصل إلى هذا ولا تكون عشر معشار مد فتح المتعال في مدح النعال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في في الحج قال لابن عباس وهو بيجمع له الجمرات عشان يرمي الجمرة قال القط لي مثل حصى الخذف يعني الجمرة اللي انت عايز ترميها ترمي بيها ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الحجر اللي هترمي بيه الجمرة يكون زي حباية الفول القط لي مثل حصى الخذف وإياكم والغلو في الدين طب هيغلو يعمل ايه في الحصواية يجيب حجر قد كده اهو عشان يعور ابليس قال له لا هي بس قد كده اهو ما تزيدش عن كده اذا زودتها خليتها كده يبقى انت غالي انا عايزك بقى تشوف الغلو في الحجر ولا الغلو في مدح النعال الصحابة ما عملوش كده ولو جاز أن يكون هذا جائزا لما قصر الصحابة فيه إن حذيفة بن اليمان سمع رجلا يقول والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض قال أنت تفعل هذا يا ابن أخي وحكى له حكاية الخندق اللي احنا برضو هنيجي عليها لأن ال- الرجز ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحفر الخندق وحكى له حكاية يعني أنت ممكن توقر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مننا كصحابة تقول لي لا أتركه يمشي على الأرض يعني إحنا لما سيبناه يمشي على الأرض ففرطنا في حقه وقصرنا في حقه هو ده الغلو بعينه وفي كتاب الأدب المفرد لما جبير بن نفير بيقول كنا عند المقداد بن أسود فقال له رجل طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغضب المقداد قال فعجبنا لماذا يغضب ده بقول له يعني سلامة العينين اللي شافت النبي دي يا بختها ايه اللي زعل في العملية دي شوف الصحابة وفهم الصحابة قال له يا ابن اخي ان اقواما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فاكبهم الله على وجهه في النار على وجه- على وجوههم في النار ما امنوا به لعلك تكون واحد من دول انت ايش عرفك يعني لو كنت موجود هناك كنت تكون من الذين امنوا كان ممكن تبقى من الذين كفروا الا يحمد احدكم ربه انه خرج لا يعرف الا دين ربه ونبيه قد كفيتم المؤونه بغيركم فده في نوع من الافراط امسك ال- ال- اعمل ديوان كامل 450 صفحه اتغزل في نعل النبي واتبرك بنعل النبي واتوسل الى الله بنعل النبي ده في في خلط رهيب في خلط رهيب نحن لا نقول ان مفيش تبرك بس انتهت قصة التبرك لماذا تثار المسألة دي لا سيما المسألة أثيرت على غير وجهها وطبعا البحث الحقيقة طويل ولكن أنا تأذيت فعلا تأذيت جدا بطرح هذا البحث ليه لأن في ناس أنكرت الصحيح على حس الضعيف والباطل يعني قال لك قصة البول لم تصح وقصة النخامة لم تصح ما حصلش ان مسكوا النخامة ودلكوا لا حصل وثبت الحديث بإجماع الأمة لا نعلم عالما من أهل التخصص في شرق الأرض وغربها أعل هذا الحديث بل كل علماء التخصص أجمعوا هي كلمة إجماع بينهم على صحة هذا الحديث ما يجيش بقى كسير وعوير وثالث ما فيه خير يقعد يقول لي لا ده صحيح وده ضعيف لا لم نفسك انت ما انتش متخصص في القصة دي يبقى خلاص بدل ما تفضح نفسك ها يبقى خلاص قف عندما تعلم فإن الذي يدخل فيما لا يعلم إنما يفضح نفسه وقديما نكت الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله على الكرماني لما تكلم في مسألة من مسائل الاصطلاح بكلام لا يعرفها أهل الاصطلاح فقال رحمه الله ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب نسأل الله تبارك وتعالى أن يصوننا وإياكم أن نتكلم فيما لا يعنينا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ويعني أعتذر عن حرارة الأنفاس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته